السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي والنهاردة معدنا مع ليلة رقم 23 وهي ليلة خاصة جدا ونستأذن الليلة دي إن شاء الله حابب نتكلم عن موضوع الزواج وكلمنا عن فارس الأحلام وعن فتاة الأحلام وكان النهاردة المفروض لقائنا النهاردة مع حوار مع خاطب لكن الأحداث التي تجري الآن يعني يعني تملي علينا إن احنا نقف وقفة جميلة جدا مع أجمل هجرة في العالم هجرة حبيبنا محمد بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم حس معايا بالمعنى واستحضر الموقف الجميل المهيب دوت احنا دلوقتي كأننا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل هدوء وسكينة وأدب وداخلين عشان نشوف النبي وعشان نقبل إيديه ربنا يجزيه عنا كل خير صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا داخلين اوعى دايما تنسى تأشيرتك وانت داخل لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم النهاردة لما دخلنا على النبي أو الليلة دي لما دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقينا موقف عجيب جدا لقينا النبي قاعد وبعدين شويتين وراح خارج في وقت عجيب جدا في وقت في نحر الظهيرة شمس حامية جدا ورغم ذلك النبي خارج خارج رايح فين يا رسول رسول الله رايح لأبي بكر في أمر مهم جدا جبريل نزل على النبي في اللحظة ديت وقال له روح دلوقتي لأبو بكر وبلغه بأمر مهم جدا جدا إيه هو يا ترى هنعرف دلوقتي حالا رايح النبي في نحر الظهيرة لبيت أبي بكر فلما رآه أبو بكر قال والله ما جاء إلا لأمر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأتي إلى أبي بكر في هذا الوقت أبدا فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر أخرج من عندك يا أبا بكر قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنما هم أهلك يعني دول كلهم ما فيش حد غريب إنما هم أهلك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وألقى هذا الخبر يعني يعني مش عارف أقول إيه يعني نزل الخبر كالصاعقة ولكن مفرحة جدا على قلب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه قال فإن الله قد أذن لي بالهجرة فقال أبو بكر بعد أن بكى قال الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله تقول أمنا عائشة راوية هذا الحديث تقول فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبي يبكي من الفرح رضي الله عنه وأرضاه والسؤال اللي أكيد حضرتك وحضرتك بتسأله عنه هو أبو بكر فرحان ليه هو رايح مع النبي في نزهة هو رايح يقضي الويك إند في المدينة ولا رايح ينبسط في مكان أبدا ده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عارف أن سيوف المشركين في انتظاره وفي انتظار النبي صلى الله عليه وسلم مؤامرات لقتل النبي عجيبة الشكل بتدبر للنبي وتدبر في هذه اللحظة أيضا لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك أبو بكر فرحان أتقتل أموت أتقطع حتت بس أكون مع النبي محمد صلى الله عليه عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي أخت الفاضلة الحقيقة مش عايزين نحكي بقى القصة زي ما يعني يعني مش هنقعد نقول كل سنة كان يا مكان يعني ونقعد نحكي قصة الهجرة احنا عايزين دروس كده جميلة وسريعة جدا حوالين موضوع الهجرة حوالين أجمل هجرة في العالم هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الهجرة كانت أعظم حدث في تاريخ الإسلام والمسلمين فعلا لأنها كانت بداية التمكين وكانت بداية إقامة دولة إسلامية يعني لا تضاهيها دولة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك لما الصحابة اجتمعوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحبوا يعملوا تقويم تقويم السنوات يعملوها ازاي فبعضهم قال نبدأها من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حدث عظيم جدا الشمس كلها أشرقت على وجه الأرض وعلى أرض الجزيرة بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال لا احنا نعملها بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعملها بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى هو التقويم يبدأ من الوفاة بعضهم قال لا طبعا لا نبدأها من حدث مثلا معين وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول بل نبدأ التقويم الهجري بهجرة بل نبدأ التقويم بهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالفعل كان التقويم الهجري من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم السؤال تعالوا نبدأ الموضوع من أوله بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم هي الهجرة كانت امتى يا جماعة وبدأت ازاي وبدأت ليه وليه جه التفكير في مسألة الهجرة خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يغرز بذرة التوحيد في أرض مكة بس أرض مكة في الوقت دوت كانت صلبة قوي وما كانتش بتقبل أي بذرة للتوحيد أبدا ولا الإيمان أهل مكة كانوا في قمة في الشدة والغلظة وكانوا قمة في الكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى فأرض مكة ما قبلتش في الوقت دوت بذرة التوحيد ما كان من حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلا أنه خرج خرج على رجليه المتعبتين يمشي أكثر من 90 كيلو في صحراء شديدة الحر يعني سبحان الله حتى وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الطائف عرض عليهم الدعوة قبله ابن عبد يليل ابن عبد كلال رجل كافر واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة يعني الغرور وقمة القسو على الحبيب صلى الله عليه وسلم فعاد النبي وهو يعني محمل بهموم كالجبال صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم لما أمنا عائشة بتقول له هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت في هذا اليوم اللي هو يوم الطائف سبحان الله إذا عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يستجب طب خلاص اترك النبي لا أبدا سلط على النبي صلى الله عليه وسلم الصبية والنساء يضربون النبي بالحجارة صلى الله عليه وسلم قعدوا يضربوا النبي بالحجارة وكان معاه زيد بن حارثة بيحاول ان هو يقي النبي بالحجارة دماغه اتعورت واتبهدل والدم بقى نازل من دم من, من وجه زيد بن حارثة والدماء نزفت من قدم النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما خرج النبي قال فلم أستفق ذهبت وأنا مهموم ف- فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب مكان بينه وبين الطائف حوالي خمسة كيلو والنبي ماشي خمسة كيلو على رجليه وهو في غاية الهم والحزن والألم دعوة مطاردة أصحاب مد- مقتلين يعني آه، وأصحاب كثير جدا هاجروا إلى بلاد الحبشة وقد آه، فقد الناصر صلى الله عليه وسلم آه، ماتت أمنا خديجة ومات آه، عمه أبو طالب أحداث عجيبة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتسع مؤامرات تدبر لقتل النبي النبي حس بهموم كالجبال لدرجة أنه دخل حائط لبعض بني شيبة وقال دعاء المعروف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني هوان مين هوان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله حبيبنا صلى الله عليه وسلم في اللحظة دو- ديت يجي له جبريل عليه السلام ويقول له السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت يا رسول الله فسلم ملك الجبال على سيد الرجال وقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف هجيب الجبلين على بعض يا رسول الله وهم كلهم يموتوا فقال لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وهو ده اللي حصل يا حبايبي هو ده اللي حصل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا شوف قد ايه نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وده درس كبير جدا الداعية لازم يصبر ويثبت على المحن وعلى الفتن وعلى الابتلاءات طريق الدعوة عمره ما كان مفروش بالورود يا حبايبي طريق الدعوة مليان بالأشواك مليان بالابتلاءات مليان بالمحن والفتن والداعية لازم يصبر ويتحمل عشان يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تأمل معي قول المولى عز وجل حينما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بعدها مباشرة قال إيه فذكر إنما أنت مذكر الله إيه علاقة السماء والإبل والجبال وال... خد بالك دي رسالة جميلة قوي كأن الرسالة لو عايز تبقى داعية ناجح وربنا يبارك لك في دعوتك لازم يكون عندك صبر الإبل صبر الإبل في إيه؟ صبر على طلب العلم صبر على الدعوة إلى الله صبر على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله وبعدين وسمو السماء ما تبقاش دعوتي عشان بس ابقى مشهور او ابقى غني دعوة لله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه الدال على الخير كفاعله بلغوا عني ولو آية إن الله وملائكته أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير دعوة خالصة لله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة يعني أجر كبير جدا إن سبحان الله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يبقى صبر الإبل سمو السماء ثبات الجبال الطريق يبقى صعب قوي وفي أشواك وفي أذى وفي محن وفتن اثبت اثبت ربنا يكرمك وشوف النبي ثبت ازاي عشان تثبت وادعي الدعاء اللي كان النبي كان يكثر منه كان اكثر دعاء النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صاحب اثبت قلبي واعظم واطهر قلب بيسال المولى عز وجل التثبيت فما ظنك بنا يبقى ثبات الجبال واخر حاجه وذله الارض لمن يمشي عليها الله ان انت تكون انسان متواضع ان ما يكونش عندك كبر ما تقولش انا العالم وهم الجهلة ما تقولش انا المطيع وهم العصاة لا قول ده انا كل مسلم بيسمعني ليه فضل علي عشان بيكرمني بحسنات جميلة ربنا يبارك فيه في ميزاني وفي ميزانه أنا اللي محتاج للمسلمين مش المسلمين اللي محتاجين لحس بالمعنى الجميل دوت لو بقيت عندك الأربع صفات دولت صبر الإبل سمو السماء ثبات الجبال ذلة الأرض لمن يمشي عليها أنت داعية ناجح في ساعتها على طول الحق وادعو إلى الله ولذلك جاءت بفاء التعقيب والسرعة فذكر إنما أنت مذكر لكن في وسط نشوة الدعوة أخويا وحبيبي اوعى اوعى تتعالى على الناس اوعى تغلظ على الناس اوعى تقسى على الناس فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر اوعى تدعو الناس فما يستجيبوش فتقول لهم عنكم استجبتم انتوا كلكم داخلين اوعى اوعى تغلظ على الناس ادعو دعوة رحيمة جميلة كلها رفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه سبحان الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم تحمل آلام شديدة جدا 23 سنة آلام ومحن وفتن وابتلاءات يترمي سلة الجزور على ظهره ويترمي التراب فوق راسه ويتهم في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم ويطرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت وتسع مؤامرات لقتل النبي ورغم ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تمر الأيام أخويا وحبيبي أخت الفاضلة والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات الحج يعني طبعا كان في حج قبل الإسلام آه سبحان الله في إحدى السنوات جاء بعض الشباب من يثرب ليه المدينة المنورة فالتقى النبي مع ست نسمات ست شباب كده من يثرب فجلس النبي وقال ألا أحدثكم قالوا اجلس فحدثنا بدأ النبي يكلمهم انشرح صدرهم للإسلام ما شاء الله أسلموا رجعوا المدينة بدأوا يدعوا إلى الله تحملوا هم الدعوة هم الدين بفضل الله سبحانه وتعالى دعوا إلى الله فأسلم معهم سبعة سبعة أسلموا مع مع الستة دولت بقوا 13 رجعوا السنة اللي بعدها رجع 12 وبقي منهم واحد قعد في المدينة فال 12 دولت عملوا مع النبي بيعة اسمها بيعة العقبة الأولى بعد بيعة العقبة الأولى النبي عمل حاجة في منتهى الروعة اللي في الدنيا دي كلها إيه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير فابقوا معنا صلوا على حبيبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مرة تانية مع ليلى في بيت النبي ومع أجمل هجرة في العالم منتظر رسائلكم ال SMSs ومنتظر اتصالاتكم في آخر الحلقة إن شاء الله وربنا يا رب يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة ربنا يا رب يبارك في أعماركم ويحفظكم من كل سوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى لما جم ال 12 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى ما كان من النبي إلا أنه طرق على الحديد وهو ساخن عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة المنورة ليعلم الناس دين الله عز وجل وليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ذهب مصعب بن عمير وبإخلاص تعلمه على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو إلى الله بكل رفق ولين ورحمة وهوادة ويعني ويسر وما شاء الله كان سبب في إسلام عدد كبير جدا من أهل المدينة حتى أنه لم يبقى بيت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخل فيه الإسلام كان من ضمن اللي أسلموا على أيديه أسيد بن الحضير اللي كان سبب برضه بفضل الله في إسلام سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته سعد بن معاذ أول ما أسلم على يد مصعب بن عمير راح لقبيلته بني عبد الأشهل ونادى يا بني عبد الأشهر قالوا ماذا تريد يا سعد قال ماذا تعلمون فيكم قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا أنت اللي فينا فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا وكان سبب في انتشار الإسلام في المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى يرجع في السنة اللي بعدها 72 رجل وامرأتان يجوا يبايعوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة الثانية أعظم بيع على وجه الأرض بويع بها إنسان على وجه هي بيعة العقبة الثانية التي بيع فيها أصحاب النبي نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم من المدينة جاءوا إلى النبي وبايعوه 72 رجل وامرأتان بايعوه عليه يا جماعة قال تبايعوني قالوا على ما نبايعك يا رسول الله قل لنا عايزنا نعمل ايه واحنا هنبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى أن تقولوا في الله لا تخاف في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم كما تنز مما كما تنصروا أزركم وأموالكم وأولادكم قالوا وما الثمن يا رسول الله قال ولكم الجنة الله أكبر قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل الثمن هو الجنة حبيبنا كان لا يتاجر مع الصحابة إلا بالجنة من يفعل كذا وله الجنة من يحفر بئر روما وله الجنة أنا وكاف اليتيم في الجنة من فعل كذا وكل العبادات اللي في الكون ده كله ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعد ذلك اشتد الإيذاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عايز أقول قبل الحتة ديت عايز أقول إن البيعة ديت في أعناقنا جميعا يا مسلمين لازم نجدد البيعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم طاعة في النشاط والكسل تعبان قوم صلي حتى لو هتصلي وانت قاعد آه ما عندكش فلوس انفق على قد ما تقدر سبق درهم 100 ألف درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال رجل لم يكن عنده إلا درهمان فأنفق درهما وأبقى درهما فكان بذلك قد تصدق بنصف ماله ورجل كان عنده عرض كثير من المال فتصدق بمئة ألف فكان هذا الدرهم سبق مئة ألف درهم كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم تشتد الأمور ويشتد الإيذاء بأصحاب النبي ويأذن النبي لأصحابه بالهجرة ثم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة يأتي جبريل عليه السلام ويخبر حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أذن له بالهجرة وزي ما قلنا راح لأبي بكر وقال إن الله قد أذن لي بالهجرة فقال الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يا أبا بكر الله أكبر في نفس اللحظة دي يا حبايبي كانت قريش قاعدة في دار الندوة قاعدة بتعقد مؤامرة ضد النبي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله أكبر في عز المكر بتاعهم ده المولى عز وجل سبحانه وتعالى يهيئ لحبيبه محمد أسباب النجاة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على ثلاث حاجات حاجة من الاثنين أو من الثلاثة أول حاجة إما إن إحنا نقيد النبي بالسلاسل ونحطه ونسجله في أي مكان والحاجة الثانية إما إن إحنا نطرده من, من, من مكة والحاجة الثالثة إما إن إحنا نقتله واتفقوا على رأي أبي جهل عليه من الله ما يستحقه قالوا له نعمل إيه يا أبا جهل فقال لهم ما أرى إلا أن نأتي من كل قبيلة بشاب قوي متين ذو حسب ونسب ونعطيه سيفا مسموما فينقض هؤلاء الشباب جميعا على محمد صلى الله عليه وسلم فيتفرق أو يتوزع دمه على القبائل فلا تستطيع قبيلته أن تقاتل كل القبائل فيقبلون الدية في هذا الوقت فوقفوا على رأي هذا الرجل الخبيث اللي هو أبو جهل وينزل جبريل عليه السلام ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة الخبيثة ويأمره ألا يبيت في في بيته هذه الليلة ويجعل مكانه أي واحد فانتقى النبي علي بن أبي طالب لينام مكانه وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل كما ورد في رواية الحاكم باسناد الحسن يقول له يا جبريل من يهاجر معي قال أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق فاسم الصديق نزل بوحي من الله إلى رسول الله فالذي سمى أبا بكر بالصديق هو الله سبحانه وتعالى فالصديق اسم نزل من السماء إلى أبي بكر السؤال حبايبي اللي عايز أسأله واللي أكيد حضراتكم كلكم عايزين تسألوه سؤال في قمة الروعة وده أهم سؤال في حلقة الليلة دي هم قريش زعلانين ليه وخايفين ليه من هجرة النبي تيجي نحسبها بالعقل كده هو النبي لما يسيب مكة بالبلد كده بلغتنا العصرية يبقى كده عمل ايه ساب لهم الجمل بما حمل صح كده مش انتوا زعلانين منه مش انتوا بتكرهوه مش انتوا عايزين تقتلوه طيب هو هيسيب لكم البلد خلاص الدنيا هتروح عندكم اعملوا اللي انتوا عايزينه في مكة هم كانوا خايفين يا جماعة ويا ريت تركزوا معايا في النقطة دي المهمة جدا جدا هم كانوا خايفين من هجرة النبي بسبب سبع حاجات احفظوهم ويا ريت تكتبوهم أول حاجة قريش يا جماعة الخير عارفة إن النبي هو والصحابة صلى الله عليه وسلم لما يهاجروا من مكة للمدينة هم مش رايحين يقضوا وقت للنزهة ولا للفسحة ولا عشان يرتاحوا في المدينة ده النبي رايح عشان يقيم دولة إسلامية عظيمة يحكم فيها شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيرجع مرة تانية لمكة مش علشان يسكن في مكة وإنما علشان يعبد الكون كله لله وعلشان يحكم مكة مرة تانية بالإسلام الإسلام أدي رقم واحد رقم اتنين حبايبي إن كل واحد هيهاجر من أصحاب النبي ليه قرايب في مكة يعني معنى كده إن فلان ده أخوه هيسيبه وفلان دوت أبوه هيسيبه وفلان دوت ابنه هيسيبه مكة هتفضى فهتبقى المكان موحش جدا فالناس مش هتعرف تعيش في المكان ده ده رقم اتنين رقم تلاتة ان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم رايحين مكة مكة فيها ايه يا جماعة فيها اكبر قبيلتين واقوى قبيلتين على وجه الارض في الوقت ده في الحرب والجهاد اللي هم مين اللي هم الأوس والخزرج أما ليه ما كانش بيذكر سيرتهم ما كانش بيذكر سيرتهم لأن هم من سنوات طويلة مشغولين بأن هم عمالين بيحاربوا في بعض بس هم قابلتين قمة في القوة وقمة في الشجاعة ده رقم ثلاثة فخافت قريش لو أسلمت الأوس والخزرج هتبقى مصيبة كبيرة على قريش رقم أربعة مين اللي عايش كمان في المدينة اليهود واليهود كانوا أهل عدد وعدة وقوة ومنعة وخبرة في الحروب كبيرة جدا فخافت قريش أن لو أسلمت يهود تبقى دي نهاية مين تبقى دي نهاية قريش قريش رقم خمسة وعد معايا رقم خمسة ان اصلا المدينة المنورة تلقائيا طبيعيا بفضل الله محصنة بالجبال من ثلاث نواحي فلا تبقى إلا جهة واحدة اللي هي الشمال الشرقي اللي ممكن هم يحاولوا يغزوا المدينة منها خد بالك فبالتالي هيبقى غزوها صعب جدا على قريش ولذلك لو تفتكروا لما راحوا يغزوهم في يوم الأحزاب اللي هم غزوة الخندق ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جهات متأمنة ومتحصنة ما بقي إلا جهة واحدة عملوا فيها الخندق علشان قريش ما يقدروش هم وغطفان وال... والمشركين والكفار ما يقدروش يخشوا إلى النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم رقم ستة ان يثرب اللي هي المدينة بتقع على طريق التجارة بتاعت مكة إلى الشام وكانت أهل مكة كانوا بيتاجروا بحوالي ربع مليون دينار سنويا مع أهل الشام فبالتالي هيبقى كده إيه تعطيل لسكة التجارة بين مكة وبين الشام معنى كده مش هيقدروا يتاجروا رقم سبعة ان الاسلام لو انتشر في المدينة قريش هتفقد اهم الموارد التجارية بتاعتها اللي هي جاية منين يا جماعة من تجارة الاصنام وتجارة الخمر والربا والزنا ودي كانت اكبر اربع موارد لقريش ولذلك لما هاجر الصحابة خافت قريش ان النبي يهاجر ليه لان برضو السبب الثامن ان طول ما النبي موجود في مكة الصحابة مش هيقدروا يعملوا اي حاجة مع قريش انما لو انتقل النبي من مكة الى المدينة وبقى وسط الصحابة هيقدروا ينفذوا كل الخطط اللي عملوها ضد قريش عشان كده تفهم من كده ان هم قالوا ان المولى عز وجل قال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين عشان كده قريش كانت خايفة جدا جدا من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وضحت المسألة كده 8 أسباب أو 7 أسباب كانت مخوفة قريش من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف بقى النبي ابتدى يهاجر خرج النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ومعاه أبو بكر وأبو بكر زي ما قلت لك هو عارف إنه مش رايح سفرية يا جماعة هو عارف إنه رايح والسيوف في انتظاره ده قريش قالت 100 ناقة مئة ناقة مئة جمل يعني لأي واحد يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا شوف قد إيه مئة جمل وكان الجمل في الوقت ده ثروة ثروة كبيرة جدا تساوي النهاردة عربية شبح زي ما بيقولوا يعني سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج يعمل إيه يترك علي بن أبي طالب يقول له يا علي نم مكاني ولن يخلص إليك مكروه والله الذي لا إله غيره وإن شاء الله أنا أقسم بالله غير حانث إن شاء الله والله لو النبي قال لعلي بن أبي طالب نم يا علي مكاني وستقتل الليلة لرحب علي بالقتل دفاعا عن النبي وفداء للنبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي طمنه قال نم يا علي في مكاني وتسبج ببردي ولن يخلص إليك مكروه إن شاء الله ونام علي بن أبي طالب ليه يا جماعة طب ما كان ممكن علي يمشي لا لأن كل المشركين دولت رغم عدائهم للنبي وحربهم ضد النبي إلا أن هم ما كانش حد فيهم بيأتمن إلا النبي يعني هل تتخيل حضرتك أن أبو جهل لما يعوز يشيل أمانة عنده ثروة هيشيل عند أبو لهب هياكله واخد بال حضرتك يعني هم يعني ما فيش خالص لا دين ولا أخلاق فلما كان أبو جهل يكون عنده حاجة غالية قوي كان يشيلها عند النبي ليه ده الصادق الأمين أبو لهب لما يكون عنده حاجة غالية قوي يشيلها عند النبي فأمر النبي علي بن أبي طالب أن يرد الأمانات إلى أهلها ثم يلحق به صلى الله عليه وسلم وفي الطريق إلى المدينة يمشي أبو بكر واسمع معاه الحتة الجميلة الجميلة المؤثرة ديت يمشي أبو بكر أمام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة فيتعجب النبي ويقول ما حملك على ذلك يا أبا بكر قال يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك يا رسول الله فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك يا رسول الله فيقول له النبي يا أبا بكر لو كان شيء يعني لو كان في أذى أو قتل أو ضرب أو أي شيء لأحببت أن يكون بك أنت دوني قال أجل يا رسول الله أجل والذي بعثك بالحق فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها ويمشي أبو بكر لحد ما يوصل الغار ويقول له يا رسول الله انتظر حتى إذا كان في الغار أذى يكون بي دونك يا رسول الله ويدخل أبو بكر ويمسح الغار ما فيش أي حاجة لقى ثلاث فتحات في الحيطة شق لبسه وحطه حتتين في الشقين دولت وبعدين الفتحة الثالثة نام أبو بكر على الأرض وحط رجله على الفتحة الثالثة وقال الآن ادخل يا رسول الله ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويحط يعني خده الشريف على رجل أبي بكر ليرتاح من عناء التعب فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم جاء شيء من من الفتحة ديت من الغار فلدغ أبا بكر فمن شدة السم ومن شدة الألم نزفت دموع أبي بكر على خد الحبيب المصطفى وتأمل معايا المشهد المؤثر دوت دموع أبو بكر نزل على خد النبي فاستيقظ النبي قال ما بك يا أبا بكر قال لدغت يا رسول الله قال وما الذي جعلك لا تخبرني فقال خشيت أن أوقظك يا رسول الله يعني لو حبيت تفضل نام يا رسول الله أنا أموت وتقطع حتت بس انت ما تصحاش يا رسول الله وانت تعبان صلى الله عليه وسلم ويمشوا مع بعض هم في الطريق النبي جاع عايز ياكل واذا بابي بكر يرى راعيا للغنم فيناديله فيجيله فيقول له هل عندك من لبن كان فرش قبلها فرشه كده للنبي تحت الشجره وسابه ينام صلى الله عليه وسلم وراح يشوف له أكل فلقى بتاع الراجل راعي الغنم ده فقال له احلب شاء احلب الشاة فقال له طيب فلسه آه لسه يحلب قال له لا انفض الضرع من التراب نفض الضرع من التراب قال له انفض يديك فنفض يديه وقال ائتني بشيء نضعه على الإناء حط شيء على الإناء عشان اللبن ينزل ويتصفى ويبقى سائع فلما نزل اللبن على الإناء ذهب أبو بكر بعد أن دفع المال لهذا الرجل ثم أيقظ النبي وقال اشرب يا رسول الله فشرب النبي اشرب يا رسول الله شرب في المرة الثالثة اشرب يا رسول الله قال أبو بكر فشرب النبي حتى ارتويت الله الله على الحب حد فينا يعرف يحب النبي كده يا جماعة يا جماعة ده الكل كله حب النبي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعدي من جبل قدام جبل أحد ويقول أحد جبل يحبنا ونحبه ويطلع في يوم من الأيام فوق الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فيهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه فيقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول ابن مسعود كما عند في رواية مسلم والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي ويقول كما عند البخاري والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي الكون كله كان بيحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزي ما قلنا يا جماعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب خد بكل الأسباب أعد الزاد والراحلة واختبأ عن أعين المشركين واختبأ في الغار وغير طريق الذهاب إلى المدينة فسلك طريقا غير هذا الطريق المعروف ثم سلك طريقا آخر بعدما خرج من الغار خد بكل الأسباب وأخذ معه رجلا رجلا هاديا يعرف الطريق حتى يدله على الطريق إلى المدينة خد بكل الأسباب حتى نعلم أن الأخذ بالأسباب لا يقدح في يقين العبد ولا توكله على الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي تعالوا نكمل أحداث الهجرة ودروس الهجرة ولكن بعد الفاصل أكثر من الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا مرة تانية مع ليلى في بيت النبي وأجمل هجرة في العالم هجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأنا في انتظار ال SMS بتاعتكم إن شاء الله وهدايا النبي والتفاعل وتجديد البيع مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار تليفوناتكم إن شاء الله في آخر الحلقة أخويا وحبيبي أختي الفاضلة كان من ضمن الدروس الجميلة اللي واخدينها من الهجرة اليقين والتوكل اليقين والثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى شوفوا كما في الصحيحين لما النبي دخل الغار هو أبو بكر ووصل المشركون النبي عمل كل المحاولات وأخذ بكل الأسباب ولكن في النهاية اللي ربنا مقدره هو اللي هيكون وصل المشركون إلى الغار يقول أبو بكر للنبي وهو يهمس يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا الله أكبر على اليقين اليقين يقين عظيم جدا اتعلمناه على مدى تاريخ الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف موسى عليه السلام لما فرعون راح وراه هو وجنوده جايين ورا موسى ومع ومن معه من المؤمنين وصلوا للبحر البحر من قدامهم وفرعون خلفهم وإذا بأصحاب موسى قالوا إنا لمدركون قال كلا ليه يا سيدنا موسى ايه اللي خلاك عندك الثقة دي كلها قال إن معي ربي سيهدين قبل ما ينطق النون بتاعة سيهدين جاء الوحي فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ويدخل موسى عليه السلام وينجو ومن معه من المؤمنين ويدخل فرعون يعني وينقلب البحر على فرعون وجنوده ويغرقه جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى يوشع بن نون اللي هو النبي الذي جاء بعد موسى عليه السلام وكان نبيا على بني إسرائيل وكان حاكما ونبيا على بني إسرائيل فأخذ الجيل المتبقي أو أخذ الجيل الجديد من بني إسرائيل لفتح بيت المقدس فلما وصلوا إلى هناك كان في يوم جمعة وكان صباح السبت وبنو إسرائيل كانوا لا يجاهدون ولا يفعلون أي شيء في يوم السبت فإذا به يرى الشمس قد تضيفت للغروب الشمس أو شكت على الغروب مش هيعرفوا يقاتلوا وبكرة الصبح مش هيقدروا يعملوا حاجة ده يوم السبت فإذا به ينظر إلى الشمس ويقول أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس يومين متتابعين فلم تغرب حتى انتصر يوشع بن نون وفتح بيت المقدس أسأل الله أن يرده إلينا مرة أخرى وأن يطهره من دنس اليهود وذلك ورد الحديث عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس أخوي وحبيبي كما عند البخاري سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لما ألقي في النار وجاءه جبريل عليه السلام قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل جاء الأمر في, في تلك اللحظة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سيدنا سعد بن أبي وقاص لما راح يقاتل الفرس الفرس عندهم سفن عدوا في نهر دجلة وبقي الصحابة معهمش سفن ممكن يرجعوا هم معذرين وإذا بسعد بن أبي وقاص بلسان اليقين والثقة في الله يقول إني قد عزمت على أمر فقال الجنود على أي شيء عزمت عزم الله لك على الرشد قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول قالوا ونحن معك إن شاء الله فعبروا جميعا بالخيول على النهر حتى وصلوا إلى الضفة الأخرى ليقاتلوا الفرس وإذا بسعد بن أبي وقاص يقول والذي نفسي بيده لو كان فينا رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا سبحان الله ولذلك كان السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ووصفهم النبي وقال أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون موقف تاني عجيب جدا ما اقدرش انساه ابدا وما اقدرش اعديه وانا بتكلم عن الهجره والنبي صلى الله عليه وسلم بيهاجر هو وابو بكر واذا بقريش تقول 100 ناقه لمن ياتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا الوحيد اللي وصل للنبي هو سراقه ابن مالك فاول ما قرب من النبي ساخت قوائم الفرس في الارض فقال خلاص يعني استقسم بالأزلام كده أروح أجيبه ولا ما أجيبوش فالأزلام بتقول له لا ارجع وإذا به يقدم والفرس يقوم مرة تانية ويقدم فأول ما قرب من النبي راحت ساخت برضه غرست قوائم الفرس في الرمل مرة واثنين وثلاثة وإذا به ينادي على النبي يقول أعطيني الأمان فأعطاه النبي الأمان فجاء إليه وعرف أنه نبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني ورقة أو ك- أو كتابا يكون بيني وبينك حتى إذا قدمت مكة أسلم معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي الأمان وقال له كلمة يعني أعجب من الخيال النبي مطارد في الصحراء الكل يريد قتل من أهل قريش وإذا به يقول كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى كسرى في الوقت ده يعني ر- ملك الفرس ملك الفرس اللي بيحكم نص الكرة الأرضية النبي وهو مطارد بيقول له هيجي عليك يوم يا سراقة وهناخد غنائم كسرى وهتاخد انت الس- السوارين بتوع كسرى سبحان الله وتمر الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويموت أبو بكر ويأتي في عهد عمر في الفتوحات الإسلامية وتأتي الغنائم وتأتي الكنوز بتاعت كسرى إلى عمر بن الخطاب فيقول أين سراقة بن مالك فيقول أنا يا أمير المؤمنين يقول تعالى أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى تعالى حتى نحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه سوار كسرى رضي الله عن عمر بن الخطاب وعن سراقه وعن جميع الصحابة لكن السؤال اللي عايز أسأله لحضراتكم واللي أكيد كتير من المسلمين عايزين يسألوا يا ده الهجرة جميلة قوي يا ترى انتهت الهجرة أبدا والله لم تنتهي الهجرة بفضل الله في الحديث الذي رواه مسلم أن مجاشع بن مسعود السلمي جاء بأخيه أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال يا رسول الله بايعه على الهجرة فقال النبي قد مضت الهجرة بأهلها خلاص الهجرة خلصت فقال فعلى ما تبايعه يا رسول الله قال على الإسلام والجهاد والخير ولذلك جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح يعني بدأ بعد فتح مكة لأن مكة خلاص أصبحت دار إسلام ولكن جهاد ونية ومن ضمن الطرف الحلوة أن الإمام الشوكاني رحمه الله رحمة الله وسعى الإمام العالم في يوم من الأيام قالوا له ده فلان شرح فتح الباري والإمام ابن حجر في شرح ف... عفوا شرح البخاري وفلان الفلاني شرح البخاري ألا تشرح البخاري؟ فقال لهم لا هجرة بعد الفتح يعني مش ممكن حد يشرح البخاري مثل ما شرحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله رحمة واسعة هناك هجرة لا تنقطع هجرة الإنسان المسلم من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وهجرة الإنسان للمعاصي والذنوب والسيئات قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم العبادة عفوا العبادة في الهرج كهجرة إلي كهجرة إلى النبي نعم عبادة في الهرج عبادة في الفتن عبادة في المحن عبادة في هذه الفتن الموجودة في هذا الزمان لما تعبد ربنا وتتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كأنك تهاجر إلى الحبيب المصطفى تهاجر إليه بطاعته تهاجر إليه بطاعته تهاجر إليه باتباعه تهاجر إليه بدعوة الناس إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم وزي ما بدأ التقويم بهجرة الرسول أكيد هيبدأ تقويم كل مسلم باليوم اللي هيرجع فيه لربنا سبحانه وتعالى لو هجرت المعاصي اعلم ان يومك ابتدأ وعمرك ابتدأ من الليلة دي زي ما النبي قال لكعب بن مالك يوم ما نزلت توبة الله عز وجل عليه قال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك في يوم من الأيام كنا جالسين في المسجد وجي راجل عنده حوالي 80 سنة فقام قدم كلمتين وقال اخوكم في الله فلان الفلاني عمر 8 سنين فالناس ضحكت قال لهم ما تستغرب ما تستغربوش انا من 8 سنين فقط التزمت وعرفت دين ربنا سبحانه وتعالى وبدات ادعو الى الله عمري اللي قبل كده لا اتشرف به فعمري 8 سنوات اخويا وحبيبي اختي الفاضله نهجر رفقة السوء نهجر الكلمة السيئة نهجر الكلمة الحرام والنظرة الحرام واللقمة الحرام ونهجر النوم والكسل والغفلة ونقبل على دين الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فين النصرة قال فآمنت طائفة من بني إسرائيل هي دي النصرة سيدنا عيسى لم يقاتل ولم يجاهد النصرة كانت نصرة إيمانية قيامنا بالليل نصرة لإخواننا في كل مكان تعالوا ننصر إخواننا في المسجد الأقصى في فلسطين في العراق في السودان في الصومال في اليمن في كل مكان ننصرهم بطاعتنا لله سبحانه وتعالى ركعتين قيام ليل يبقوا نصرة حجابك نصرة برنا بآبائنا وأمهاتنا نصرة إكرامنا لليتامى نصرة صلتنا صلة الأرحام نصرة كل خير نعمله نصرة لدين الله سبحانه وتعالى ونتلقى اتصالات حضراتكم مين معانا يا استاذ شريف استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو ايوه معاك يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمود يا اهلا بحضرتك انا بحبك قوي يا شيخ محمود والله احبك الذي احببتني فيه ربنا يخليك انا نفسي اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه و...
عليه وأنت الصلاة تكون والسلام معايا ان شاء الله يا رب يا رب احنا وانت جميع المشاهدين يا رب العالمين انا مش مصدق والله يا شيخ محمود اللي أنا بكلم حضرتك ربنا يعزك اخويا ويبارك في عمرك بحبك قوي يا شيخ محمود والله احبك الذي احببتني فيه بحب رب الرسول بحبه اكتر من نفسي وروحي والله يا شيخ محمود الله يعزك اخويا ويبارك في عمرك يا رب وكان نفسي اكون مكان سيدنا علي بن ابي طالب والله كأفتيه بروحي وبنفسي وبدمي والله الله الله يا رب تؤجر على النية الجميلة دي يا محمد يا رب تؤجر على النية دي يا رب يحشرك مع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحشرنا جميعا وكل اللي حضروا الليلة دي وكل اللي شافوا ليل- ليلة في بيت النبي النهاردة إن شاء الله يا رب يجمعنا جميعا إن شاء الله مع النبي في الفردوس الأعلى يا رب يا شيخ محمود آمين يا رب العالمين جزاك الله خير يا أستاذ محمد مين معانا؟ طيب آه أستاذة أمنة من تونس السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي أمنة تحت أمرك مع حضرتك شكون معايا؟
آه، مع حضرتك اتفضلي
آه أنت الشيخ محمود ايوه بعينه
آه أنا اسمي آمنة
يا اهلا وسهلا يا اختي امنه عايشك أنا فرحانة برشا برشا برشا خاطرني كلمتك ربنا يكرمك يا رب ويبارك في عمرك برشا يعني كتير صح كده اه يعني اصل ممكن يكون المشاهدين مش فاهمين برشا ربنا يحفظك يا رب العالمين يعني كتير ربنا يحفظك يا اختي امنه آم، عايشك أنا أنا نتمنى نتمنى أنك تدعي لي بالهداية ربنا يكرمك يا رب ويديك ونتمنى تدعي لأمي فوزية بالشفاء حاضر وتدعي لأختي سندس كيف كيف بس ربي يهديها وما سماح صاحبتي من تونس راهي تحبك برشا برشا برشا وتسلم ربنا- عليك وأمانة ادعي لنا ربنا يكرمك يا رب العالمين الحمد لله ربنا اكرمنا النهارده ب 12 دايما برشا راني في حاجه ليكم معك احنا انتم هكا ربنا يكرمك يا رب ويكرم اهل تونس يا رب ويحفظكم يا رب من كل سوء ويبارك فيك يا رب العالمين يا طوش قدر نحبوك برشا برشا برشا ربنا يكرمك يا رب العالمين الله يبارك في عمرك ربنا يحفظك يا رب وانا والله بحب اهل تونس ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين انت عارف قديش فرحانه بيك صدقت الله يخليك يا اختي امنه ربنا يحفظك يا اختي ويبارك فيك يا رب العالمين ام محمد من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام يا أم محمد الله يبارك لك يا شيخ محمود آمين يا رب العالمين.
أيوة يا شيخ محمود مع حضرتك اتفضلي الله يبارك لك أنا محتاجة لك جدا أنا حاولت كتير إن أنا أتصل بحضرتك ربنا يحفظك آه، مفيش آه، أي تليفون اتصلت بقناة اقرأ خدت نعم.
رقم مش بيرد فأرجوك الله يبارك لك أنا محتاجة لحضرتك ضروري آه، أنا خدي- في خدي مشكلة- رقم منهم، أنا أنا- في مشكلة كبيرة يا شيخ محمود حاضر والله.
ربنا يفرج همك خد رقم منهم لو لقيت الرقم مقفول ولا حاجه ابعت عليه رساله لان انا والله يعني انت حضراتكم ملاحظين حتى صوت النهارده آه، صوت تعبان جدا جدا والله فارجو تسامحوني يعني ربنا يبارك فيكم حاضر عينيا حاضر يا أم الله محمد يبارك لك أنا محتاجة عينيا لك حاضر.
عينيا يا أم محمد الله يبارك آه، لك طيب في ثواني كده استاذ شريف برضو اقرا شويه الام طب الاخت ايمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه اختي ايمان تحت امرك اتفضلي.
عايز عايز اسأل حد زي اتفضلي حضرتك يا رب يعزك ويبارك فيك يا رب العالمين بس انا بسأل على حبيبة بس هي عاملة ايه؟
الحمد لله رب العالمين ادعي لها سلمنا كده عليها وعلى والدتها وعلى حاضر على ربنا والدتها ان شاء الله حاضر ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك يا رب العالمين جزاكم الله خير يا اختي ايمان ربنا يعزك ويحفظك وجزاكم خير الجزاء الله السلام يخليك عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، الاخت نجلاء من قنا بتقول آه، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم حفظت سوره البقره وبري لوالدي ده هديتها للنبي عليه السلام الاخ عمرو هنداوي قال مش هسيب صلاه الفجر ابدا ربنا يبارك في عمرك هناء من اسكندريه بتقول كنت اهملت مذاكرتي بسبب مسؤوليتي باولادي وبيتي وقررت ان اذاكر وادخل الامتحان هديه للرسول صلى الله عليه وسلم اخ معتز هديتي للنبي صلاه الفجر والصدقه وبر أمي وحبي للآخرين وترك الغيبة والنميمة محمد من مصر قال إن شاء الله أتوقف عن مشا- مشاهدة الأشياء الإباحية اللي على النت جزاكم الله خيرا الأخ شكيل البلوشي قال هديتي الإكثار من الصدقة الأخت نرمين هحفظ القرآن وبصلي قيام ليل وتركت التلمس وبصلي الفجر وهصوم اثنين وخميس ربنا يبارك في عمرك يا رب الأخت عواطف هطلع صدقة جارية كل أسبوع هدية للنبي صلى الله عليه وسلم آه، الأخت ولاء من الإمارات قالت هديتي للنبي عليه الصلاة والسلام إنها هتعامل مع زوجي أحسن من كده ومش هعلي صوتي عليه بعد كده ربنا يبارك فيك يا رب آه، أم عائشة العراقية قالت أعطيت ملابس الجديدة للمحتاجين والله عوضني في نفس اليوم برزق كبير هو ده كلام النبي عليه السلام يعني وكلام ربنا سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن من ضمنها ما نقص مال من صدقة الأخت علياء جويلي قالت ختمت في العشر الأوائل ادعي لي ألبس نقاب ربنا يرزقك يا رب العالمين الأخ بكار فريد قال أخلي أمي وأبويا يحجوا على حسابي وأستغفر الله كل يوم ألف مرة ربنا يبارك في عمرك هدايا جروب البرنامج بالفيسبوك أشكر طبعا الجروب جروب البرنامج آه، برنامج ليلى في بيت النبي على فيسبوك بشكرهم كلهم وبقول لهم والله بدعي لكم في الثلث الاخير من الليل ربنا يبارك لي في عمركم ويجازيكم عنا كل خير راجيه الجنان قالت هديتي اتباع حديث النبي عليه السلام ان احب الاخوان ما احب لنفسي محبه الرسول قالت هديتي ختمه قران شهريه جويريه هاشم قالت هديتي حمله بين اخواني ان ندعو للمسجد الاقصى وانا بوصي كل المشاهدين دلوقتي اللي سامعيني ان احنا لا نفطر ابدا عن الدعاء للمسجد الاقصى ان ربنا يطهره من دنس اليهود والاخت فخوره بنقابي بتقول هو ده اللقب بتاعها يعني قالت هديتي للنبي هديتي آه، ان انا ادعي للمسجد الاقصى والاخت صفاء صلاح دي اخر حاجه قالت هديتي ان اكون اكثر برا بوالدي واكون آه، اكثر رضا بقضاء الله سبحانه الاستاذ مخلوف السلام عليكم
السلام شيخ استاذ محمود.
مخلوف من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام شيخ محمود مرحبا باخواننا من الجزائر ربنا يحفظكم آه انت اخونا اكثر واكثر ربنا آه، يا يحفظكم شيخ- آه، يا شيخ اتفضل اريد منك يعني آه، تع- يعني آه، تعطينا نصائح لاخوانك في في مصر وفي الجزائر هنا نعم.
لكي نهزر هذه الشحناء التي آه، دخلت بيننا وال- حاضر.
وبعدها تكون هجره نحو المسجد الاقصى لنحرره ان شاء الله الله اكبر ربنا يبارك فيك والله يعني انت جبت والله هذا الخلاصه ما اريده والله هذا ما اريده وأحيي- وقد كلمتك من قبل يا شيخ ربنا يخليك يا استاذ مخلوف عارف و- وانت تبتسم هكذا والله احبك بابتسام- بهذه الابتسامه ربنا يخليك والله انا اتبنى منذ وانا منذ وانا و- والله احببتك لما قلت لي يا, يا اخي يا اخي والله انا ربنا يخليك يا استاذ مخلوف والله العظيم نحن نحبكم في الله شعب الجزائر والله نعم، بحبكم نعم، في الله والله هذا- هذا أكيد.
والله نحبكم أكيد.
في الله وانا بقول ان انا من يوم ما حصل ازمه المباراه دي والله وانا متبني لا حمله توجد أزمة، لا حمله توجد أزمة.
للاصلاح والله لا بين توجد اهل مصر وبين اهل الجزائر ربنا يا رب يصلح ما بيننا ويجمعنا كده ان شاء الله كلنا يا- عشان يا نحرر شيخ المسجد محمود، الاقصى يا شيخ ايوه محمود.
اتفضل يا شيخ محمود اتفضل يا لا ت- لا توجد اي ازمه فين الازمه ما كان ح- لا توجد اي ازمه
ان شاء لا الله توجد ان شاء الله أي أزمة إن شاء الله.
احنا والله حبا...
لك الأزمة.
احنا والله حبايب نحن على طول إخوان.
الله يخليك يا استاذ نحن مخلوف إخوان.
جزاكم الله خير يا استاذ مخلوف ربنا يحفظك يا رب السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ام عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أيوة يا شيخ اتفضلي أنا بجدد البيعة ربنا يحفظك يا رب أنا منقبة ويعني أنا بصراحة حزينة جدا على اللي بيحصل ده نعم ومش قادرة أصدق يعني أنا امبارح لسه قارية خبر في الجرنان نعم.
إن هم مصرين برضو إن هم يحرموا الطالبات المنقبات من الامتحانات طب ليه؟
ولا إيه؟
ما تخافيش بص انا قلت حاجه قبل كده اختي ربنا يبارك فيكي اخت ام عبد الرحمن انا دايما بقول ايه بقول الصحوه الاسلاميه عامله زي ماسوره الميه لما نيجي نخنقها تندفع اكتر فهم لما هيحاربوا النقاب هيكتر اكتر ولما يحاربوا الحجاب هيكتر اكتر ولما يحاربوا الاسلام هينتشر اكتر فعايز اقول ابشري ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين كما يسر النبي كما يسر المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الهجره من بين مر- براثن المشركين سيسر الله عز وجل الصحوه والاسلام والعوده الى الله سبحانه وتعالى ايضا من بين براثن الهجوم على الاسلام الحمد لله رب العالمين المسلمين كلهم خير وربنا يعني كرمنا بناس بيستمعوا وبينفذوا والحمد لله وفي استجابه جام- جامده جدا وعايز اقول ان احنا لما نيجي نرد على الحاجات ديت نرد بان احنا نلتزم اكتر ونحب ديننا اكتر ونقبل على الله اكتر ونقبل على سنه الرسول عليه السلام اكتر وعايز افكركم ببيعه العقبه الثانيه تبايعوني ده النبي بيقول لكم يا مسلمين احنا ليله في بيت النبي احنا لسه ضيوف في بيت النبي تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلى ال وعلى ال ال ال النفقة في العسر واليسر وعلى ال- أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لوم تلائم وعلى أن تنصروني عايزين ننصر النبي عليه السلام الوقت فاضي قد ايه يا أستاذ شريف الوقت خلص طيب يعني الوقت معاكم بيجري بسرعة يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته